أول قاعدة كان أن ربنا يسوع لما كان يوعظ كان دايما يقول أمثال لأن كان المستمعين أغلبهم بسطاء فتقال عنه بدون مثل لم يكن يكلمهم يعني تقريبا كل كلمة كان لازم يعبر عنها بمثل وكلمة مثل مقصود بيها حكاية تبسط الموضوع يعني الفكرة اللي عاوز يوصلها يوصلها على شكل حكاية على شكل مثل فين لما الواحد يقول كلام مجرد فالتاني يقول له طب اديني مثل عشان افهمك الكلام المجرد ده ساعات ما يثبتش بينما المثل يقعد في الدماغ اكتر الامثال كتير قوي حوالي 37 فكره موزعة على الأربع أناجيل يمكن أقل إنجيل ذكر الأمثال إنجيل يوحنا على اعتبار الأمثال دي كانت انتشرت واتعرفت انتوا عارفين إن متى ومرقس ولوقا كتبوا في فترة قبل سبعين ميلادي وبعدهم بزيادة عن عشرين سنة يوحنا كتب إنجيله فيوحنا ما كانش بيكرر الحاجات اللي اتعرفت وكتبوها الإنجليين ما كانش بيقولها تاني وده سر عدم تكرار الأمثال في إنجيل يوحنا بينما متى ومرقس ولوقا كان ممكن يكرروا ان هم كتبوا تقريبا في نفس الوقت بس الناس مختلفين احنا هناخد اهم الافكار ونسيب لكم الباقي تدرسوها وتفكروا فيه سوا اه تلاحظ ان في امثال بتتكلم عن افكار محدده يعني في مجموعه امثال بتتكلم عن الملكوت يعني ايه ملكوت الله يعني ايه ملكوت السماء ايه تفصيلاته مين الناس اللي هتدخل الملكوت ده موضوع لوحده في امثال تانية بتتكلم عن التوبه يعني ايه التوبه في المسيحيه مش واحد ندم على خطية عملها لا ده الموضوع أكبر من كده أو في تفصيلات أكتر كتير من كده في أمثال تانية بتشرح قصة الخلاص يعني إيه ربنا خلصنا وفدانا وعمل الشغلانة دي إزاي والحكاية أولها إيه وآخرها إيه في أمثال بتحكي قصة الخلاص في أمثال تتكلم عن الفضايل يعني مثلا أمثال عن المحبة إزاي نحب الناس ونحكي مثل أو أكتر عن إزاي الواحد يحب الناس ويسامح الناس وهكذا في أمثال عن الصلاة إزاي الواحد يصلي والصلاة بلجاجة والصلاة وهكذا إذا الأمثال ملهاش موضوع محدد ده كل الموضوعات تقريبا بتقال فيها أمثال بينما ممكن نجمع كل شوية أمثال ونقول لهم عنوان واحد يعني هتلاقوا أمثال كتيرة بتتكلم عن الملكوت في أمثال بتتكلم عن المحبة والفضائل وهكذا النهاردة عشان يبقى كلامنا يعني نستغل الوقت وندخل في الأمثال على طول هنبدأ في أمثال الملكوت معرفش هتخلص إمتى لكن هنبدأ فيها على الأقل النهاردة نبتدي بإنجيل متى إصحاح 13 والإصحاح ده لازم تحفظوه يعني مش تحفظوا رقمه على الأقل شاطر يحفظه كله لكن متى 13 دي حاجة كده تحفظوها دايما ده أمثال الملكوت من أوله لآخره حكايات يعتبر الإصحاح المتوسط في الإنجيل بتاع متى وفي نفس الوقت إصحاح مهم جدا لأنه كله حكايات ربنا يسوع عن الملكوت نفس الإصحاح ده موجود زيه في مرقس أربعة وموجود زيه في لوقا تمانية عشان كده ايه احنا طبعا مش هنقرا مرقس أربعة ولوقا تمانية عشان الوقت لكن مش مانع وانتوا بتسمعوا كده ممكن واحد يفتح يشوف مرقس قالها ازاي او لوقا قالها ازاي يمكن يكون قالها باختلاف بسيط والاختلافات دي طبعا في الدراسة مفيدة لأنها بتضيف بعض الأفكار والمعاني يعني اللي عاوز يدرس بقى بالتفصيل لازم يحط الثلاث نصوص قصاده ويمشي كلمة كلمة ويشوف ده زود إيه وده قال إيه وده ما قالش إيه وهكذا فيقول في ذلك اليوم هنقرا متى 13 مع بعض في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس والجمع كله وقف على الشاطئ فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع أول مثل قالوا عن الملكوت المثل المشهور اللي اسمه مثل الزارع وبعد كده هتلاحظوا ان ربنا يسوع قال اللي ما يفهمش ده مش هيفهم ولا مثل عشان كده ابتدينا بيه لأنه لما قالوا له ما فهمناش ازاي المثل قال لهم امال هتفهموا بقية الأمثال ازاي يعني كأن المثل ده مفتاح الفهم كأن الموضوع ده أهم موضوع تدخل بيه عشان تفهم كل الحكايات بعد كده وبالتالي لازم نبتدي بيه عشان نستوعب أه قبل ما نبتدي يقول كمان إن في جموع كتيرة جات له يعني الناس مشتاقة قوي تعرف ربنا عاوز يقول إيه ولما شاف الجموع عمل حاجة غريبة دخل السفينة وقعد انتوا عارفين الظروف يعني مثلا دلوقتي انتوا قاعدين فأنا قاعد في مكان ممكن كلكم تشوفوني لو أنا قاعد في مكان جانبي مش الكل هيشوفني فهي ببساطة لما يركب مركب ويمشي 3 4 متر كل اللي يترصوا على الشاطئ يقدروا يكونوا كاشفينه وسامعينه دي من الناحية العملية من الناحية الرمزية لأن أنتوا عارفين أبائنا في اسكندرية يعني أباء مصر دايما يشوفوا في ورا كل الكلام معنى يقولوا دخلت السفينة ومشي جوه البحر السفينة دايما إشارة للكنيسة والبحر رمز للدنيا كأن يسوع قاعد في الكنيسة بيعلم الناس في الدنيا إزاي يعيشوا والناس الشاطرة تقف عند الشاطئ تنتبه عشان تعرف المسيح عاوز يقول إيه جوه الكنيسة هو عاوز يوصل رسالة مهمة فالناس تروح له لغاية الشاطئ وتقعد تسمع هو عاوز يوصل إيه كلمهم كثيرا بأمثال قائلا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض لكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين من له أذنان للسمع فليسمع الحكاية ببساطة حكاية مش محتاجة شرح إن الفلاح طلع يزرع وماشي رايح على الحقل بتاعه في السكة وقع منه بذور في بذور وقعت على الطريق الطريق اللي هو المدقات اللي بتبقى بين المزارع وبعضها بيبقى في طرق صغيرة كده يقدروا يمشوا عليها عشان ما يدوسوش في الزرع المدقات دي غير صالحة للزراعة لأنه ما فيهاش تربة جيدة وما بتتحطش عليها سماد تتسقيش لأنها مدقة بتبقى ناشفة يعني فاللي وقع على الطريق جت الطيور بعد شوية اتكلتها لأن البذور على الوش خالص وهو ماشي في بذور تانية وقعت على أرض محجرة يعني ناشفة من تحت حجر البذرة نزلت وزرعت في يومين ثلاثة طلع نبات صغير لكن أول ما الشمس شدت اتحرق لأنه ملوش أصل فنشف يقول إذ لم يكن له أصل جف مشي في أرض ثالثة فيها شوك طبعا تاخدوا بالكم إن الشوك مش باين لأن لو الشوك باين كان شوكه وهو ماشي كونه ماشي في أرض يقول فيها شوك مش معنى كده إنه ماشي بيجرح رجليه لا ده الأرض تحت فيها نباتات شوكية لكن مش بالضرورة تكون كبيرة وواضحة وإلا كانت قطعت رجليه لكن الزرع ده برضو التربة كويسة فابتدى ينبت لكن بسرعة اتخنق هنشوف يتخنق ازاي ووصل أخيرا للأرض الجيدة وابتدى يبني يرمز بالزرع حتة أرض نبتت طلعت ثمار قد 30% يعني وشوية طلعوا 60% وشوية طلعوا 100% يعني أنواع الأراضي مختلفة وقال في الآخر من له أذنان للسمع فليسمع يعني يعني زي ما تقول إيه اللي له ودان يسمع يعني الكلام ده مهم والودان ربنا عاملها للسمع خلينا نسمع ربنا بيقول إيه فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال عشان كده يبدو ان دي من المرات الاولى اللي كان بيتكلم بامثال فالتلاميذ قالوا له انت ليه بتقول لهم حكايات او ليه بتكلم الناس بامثال فأجابوا قال لهم لأنه قد أعطي لكم الكلام للتلاميذ أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما لأولئك فلم يعطى فإن من له سيعطى ويزاد وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه من أجل هذا أكلمهم بأمثال حد فاهم حاجة؟ الحتة دي اتلخبط هما بيقولوا أنت بتكلمهم بأمثال ليه؟ قال لهم شوفوا أنتوا بالذات أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات يعني هقول لكم الحاجة بأسرار هتعرفوا العمق هتفهموا التفاصيل بس الكلام ده مش لكل الناس أما لأولئك فلم يعطى احنا اتفقنا هنطفي الموبايلات من فضلكم يا هنطفيها يا نسيبها في الأوض يا هنعملها silent أو vibrator أو أي حاجة من له سيعطى ويزاد وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه وبعدين قال لهم أنا لسه هشرح من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون يعني هم مفتحين بس مش بيشوفوا وبيسمعوا بس مش بيفهموا فقد تمت فيهم نبوة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون مبصرين تبصرون ولا تنظرون قلب هذا الشعب قد غلظ وأذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا يسوع بيتكلم بس في مستويين من الفهم في واحد ممكن يسمع الكلام ويدوب على قد ودانه وخلاص مش ناوي يدخل جوه دماغه مش عاوز يفهم عشان كده يقول أذانهم ثقل سماعها يعني هو إيه يسمع بس على قد الودان وبس معلومات أهو كلام لكن هو لا لا عاوز يتأثر ولا عاوز ينفعل ولا عاوز يطبق احنا هنسمع وخلاص زي ما الناس بتسمع وعظ والسلام فعشان كده قال لهم انتوا تعرفوا الأسرار لأن انتوا مشغولين ومتحمسين ونفسكم تفهموا أعطي لكم تفهموا أو تعرفوا أسرار ملكوت السماوات أما لأولئك فلم يعطوا مش لأن ربنا عنده ناس وناس لأن دول عندهم عيون شايفين بس مش بس مش شايفين عندهم ودان مفتوحة بس مش بيسمعوا لو سمعوا مش عاوزين يفهموا لأن قلبهم مقفول إذا عندنا قاعدة مهمة في فهم الأمثال إن الأمثال كمعلومات كلنا هنفهمها كمعلومات كقصص مش محتاجة شرح محدش فيكم محتاج نفهم الحكاية كحكاية لكن معناها سر الملكوت اللي فيها لا محتاج مننا مجهود بقى محتاج تفتح مش بس ودانك تفتح قلبك ومحتاج تفنجل عينيك ومحتاج تركز قوي ومحتاج تبحث عن سر الملكوت يعني تاني في مستويين لفهم الأمثال الكل هيسمع الحكاية وهيعرفها كحكاية بس مش كل الناس هتعرف قيمة الكلام ده ووراه ايه وايه اللي تستفيدوا منه وتعيش بيه ازاي عارفين زي ايه ببساطة زي 100 واحد يسمع وعظة تلاقي واحد بس اللي طلع وخد الكلام وعاش بيه بمنتهى الإصرار طب وكل الناس دي سمعت الوعظ ويمكن قعدت تقول يا سلام كانت وعظة جميلة طب وبعدين بس خلاص معلومات حلوة حكايات حلوة كلام حلو بس مين اتغير مين خد موقف من حياته هو ده اللي هيعرف سر الملكوت كأن الحكاية لو هتعرفها كمعلومة مش هتفيدك لكن لما تطبقها وتعيش بيها تعرف سرها وتدوق بقى سرها عشان كده يكمل ويقول ايه لكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فإن الحق أقول لكم أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا تلاحظوا أن كنيستنا القبطية خدت الحتة دي وبقت تقولها في كل قداس قبل قراية الإنجيل الحتة دي بالذات كل ما نيجي نسمع كلام ربنا تنبهنا خلي بالكم يا شعب في مستويين في ناس بتسمع بس وفي ناس بتسمع وبتفهم في ناس بتسمع ومعرفتش السر وفي ناس هتسمع وهتعرف السر وتدخل للعمق وهيبقى يا بختهم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأن اليهود سمعوا شافوا وما استفادوش النهارده لغايه اليهود دول اللي سمعوا كلام ربنا يسوع اغلبهم هلك اغلبهم رفض المسيح مع انهم شافوا المسيح بعينيهم وسمعوا الوعظ منه هو شخصيا بودنهم بس ما استفادوش لسه اليهود لغايه النهارده بيكرهوا المسيح فعشان كده بيقول انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ليه الحقيقه الانبياء بتوع العهد القديم كانوا يتمنوا يسمعوا وعظه من ربنا شخصيا العافيه كانت بتوصل لهم رساله ووحي لكن ما كانش المسيح ما كانش ربنا قصاد عينيهم متشاف ما كانش ربنا بيكلمهم زي ما احنا بنكلم بعض كده لكن النهارده ربنا جه من السماء بنفسه وبيتكلم بنفسه ده يا بخت اللي يشوفه ويا بخت اللي يسمعه طيب حتى لو شافوا وسمعوا بس قافل قلبه يبقى ايه لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم اذان يسمعون ولا يفهمون قلب هذا الشعب غلظ ثقلت آثانهم عيونهم انطمست فلئلا يرجعوا فأسفيهم يعني مش عاوزين يرجعوا عارفين زي ايه واحد مريض بس مش عاوز يتعالج طب هيشفيه ازاي ربنا هيتعامل معاه ازاي فهنا ربنا يسوع لما التلاميذ قالوا له ليه بتكلمهم بأمثال قال عشان يفضل في مستويين واحد ياخدها كحكاية كمعلومات واحد يقول أنا عاوز أعرض أدخل جوه عاوز أعيش الكلام ده عاوز أطلع منه بحاجة لنفسي يبقى دايما الواحد لما يسمع أي حكاية بسيطة أو أي وعظة أو أي تعليم من ربنا بدل ما يقعد يعني يمشي مع الكلام بس لازم يسأل نفسه سؤال مهم أنا خدت حاجة ولا لأ أنا هعيش الكلام ده إزاي المع... الموضوع ده هيطبق عليا أنا إزاي السر بتاع الملكوت ده أنا لقطته وفهمته ولا لأ فاسمعوا أنتم مثل الزارع هنا بقى المثل ده بالذات يسوع شرحه بنفسه عشان يدينا يعني زي ما تقولوا مفاتيح شرح الأمثال يعني احنا لما نفهم المثل ده هو ادى الحكاية وشرحها بنفسه أو شرح تطبيقها علينا فعلى هذا المنوال هنقدر نفهم بقية الأمثال فاسمعوا أنتم مثل الزارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الطريق يبقى أول مثل احنا عندنا أربع أنواع من الأراضي المدقات دول اللي هم مين اللي يسمع كلمة ربنا ولا يفهم برضو مش مقصود بيفهم يا جماعة يعني مثلا بيفهم لغة أجنبية الحكاية مش كده يفهم يعني مش فاهم السر مش عاوز يعيش هو بياخدها معلومات بس مش عاوز يفهم يعني يعيش الكلام أو يستوعبه أو يحققه في حياته هو كده من الأول متفق مع نفسه على كده أنا هسمع الوعظة والتانية واللي بعدها بس أنا مش ناوي أتغير ده طريق ده مدق يعني بذرة مش مش هتدخل جوه الأرض لأن هو متفق مع ضميره أنا كده كويس ومش ناوي أتغير فده اللي بيسمع ولا يفهم ان لا يفهم مش معناها تاني بقول لكم انه مش فاهم الحكايه كحكايه لا هو فاهمها مش محتاجه يعني ذكاء لكن هو مش ناوي يتاثر بيها فيقول كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع ناس كتير قوي من اللي هتضيع وتروح جهنم تفتكروا ما كانتش تعرف الصح من الغلط لا أغلب الناس عارفة الصح من الغلط تفتكروا ناس كتيرة قوي من اللي بترفض ربنا ما تعرفش ان طريق ربنا احسن لا عارفه هل الناس اللي بتعمل الغلط وماشيه بعيد عن ربنا ما تعرفش ان في ثواب وعقاب في ابديه وفي جهنم لا عارفين بس لا يفهموا مش عاوزين دول مدقات من الاول مش عاوزين يتخل يخلوا الكلمه تدخل هم محتفظين بعلاقه سطحيه عشان كده تلاحظوا ان الكلمه دي مرتبطه بفكره السطحيه يعني ايه البذر على السطح طبعا طول ما البذر على الوش مش ممكن تنبت هتنبت ازاي هتزرع ازاي وهي على الوش ده لازم تندفس جوه وتتغرس جوه عشان تغير في الواحد وتطلع حاجة فهنا يقول يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلب يبقى الشخص السطحي اللي ممكن يسمع ومش ناوي يتأثر ده كمان الشيطان بقى بيستغله لأنه فريسة سهلة جدا لأنه ممكن الواحد يتأثر بالكلام بس الشيطان مستني بدل مش ناوي يتأثر قوي هياخد الكلام ويطيره ودي نلاحظها في كلنا يعني ممكن الواحد ينفعل بموضوع أو بآية أو بفكرة وبعد يومين يلاقي الكلام اتبخر كأنه الشرير الشرير ده إشارة للشيطان خطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على طريق يبقى أول نوع من الأراضي الأرض السطحية أو المدقات المقصود بها الشخص اللي مش عاوز يقبل كلمة ربنا أساسا مش ناوي يتأثر بيها اللي يعتبر إنسان سطحي جدا في علاقته مع ربنا منظر كده بس من بره مستعد يسمع لكن على قد الودان بس والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح هنا في فرق خلي بالكم الفروق عمالة هتزيد كل شوية يعني ده البذرة دخلت ولا ما دخلتش دخلت تحسننا شوية ما بقتش على الوش لا دخلت ومش بس دخلت ده دخلت وعملت تأثير سريع يقولوا الأرض المحجرة أسرع أرض تنبت حد عارف ليه لأنه يقولوا في الزراعة أنه النبات الأول يمد جذره الأول وبعدين يطلع ساق لو لقى الجذر مش قادر يدخل لتحت قوي يقوم بسرعة يطلع الساق فاهمين ازاي كأنه هيزق لتحت فلتحت مسدود حجر فيقوم يقب لفوق بسرعة جدا فاللي يتأثر تأثر سريع خلي بالكم الحتة دي حالا يقبلها بفرح تلاقي واحد كده انفعل انفعال شديد قوي تأثر قوي بالكلام طب ما دي حاجة حلوة بس حاسب خلي بالك انفعل وتأثر ولكن ليس له أصل في ذاته مفيش جذور في الموضوع مفيش عمق مش ده انفعال مؤقت زي واحد ينفعل كده وتلاقي هاج كده وماج وقال لك انا هبقى وهبقى وبعد يومين ترجع تلاقيه زي ما هو الله طب وما الانفعال الزياده كان ايه والتاثر في وقتها كانت ايه ده انت كنت قاعد مبسوط قوي في الوعظه ده انت وعدت فلان انك تبقى وتبقى وتصير وتعمل واحد يقول هبطل وهبطل ماشي كويس بس حاسب حاسب لا يكون الحكايه ملهاش اصل حاسب يكون انفعال مؤقت لان في حجر جوه في عند جوه في في حاجات معطلة كتير قوي انت ما شلتهاش فلو ما شلتهاش هتلاقي بعد شوية النبتة دي تموت بسرعة جدا فيقول حالا يقبلها بفرح ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين يبقى أول أرض ما فيش أساسا نية للتغيير تاني نوع في نوع من التغيير السريع المنفعل المؤقت إلى حين إلى حين يعني خلاص ما هي بس مسافة اليوم اليومين مسافة المؤتمر مثلا إلى حين لكن كل حاجة ترجع طبيعية فإذا حدث طب إيه اللي بيرجعه إيه اللي بينكسه يرجع بسرعة لطبيعته الأولى إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر يعني إيه يعني مثلا واحد سمع وعظ عن المحبة والتسامح فسلام كلام جميل قوي واحد يسامح كل الناس وبعدين بعد يومين ثلاثة واحد عكنن عليه هو ما كانش واخد باله هو كان فاكر ان الكلام جميل اه تسامح والمحبة بس اول ما دخلت في ضيق او اضطهاد بسبب الكلمة يعني بقى في موقف عملي بقى في واحد معكنن عليه واحد مضايقه طلعت الحكاية مش سهلة طلع الوعظ سهل بس التطبيق مش سهل فيعثر يعثر يعني يتكعبل مش قادر يعمل اللي هو كان متخيل انه هيعمله بسهولة في واحد يسمع صلاة وعظ عن الصلاة يقول صحيح ده الواحد المفروض يصلي على طول يصلي على طول ده بعد يومين ثلاثة يقف نص ساعة يمل مش مستحمل يكمل ايه الحكاية الحكاية في شوية تعب في اضطهاد الحكاية عاوزة تعب وعاوزة شغل فهو مش متوقع ان يبقى فيها تعب هو شاف الحكاية سريعة كده وحالا يقبلها بفرح والحكاية سهلة بعض المدارس غير الأرثوذكسية يعني المناهج اللي مش أرثوذكسية تميل إنها تكون زي كده الانفعال السريع المندفع ويتهيأ للإنسان إن الواحد اتغير 180 درجة بس هو من جوه ما اتغيرش فتلاقوا التغيير سطحي وما يدومش بعد شوية يرجع زي ما هو يتهيأ له كده يتوهم انه انا خلصت انا بقيت انسان جديد انا بقيت قديس انا بطلت كل حاجة بعدين تبص في جوه قلبه تلاقيه ما اتغيرش ولا حاجه لسه جواه احقاد وجواه كذب وجواه ملاوعه وجواه عيوب كتير قوي ما اتصلحتش امال ايه الحكايه هو يعني مع الهوجه دي اتاثر وانفعل وتهيأ له بقى ان كل حاجه هتمشي وتبقى تمام بس الحكايه مش كده فدي ارض خداعه الارض دي تخدعنا ان الواحد يتاثر كان الواحد فينا لما يتاثر بكلمه ربنا لازم يحاسب لا يكون ارض محجره يعني يخاف الواحد فينا انه ينفعل بالكلام انفعال مؤقت لازم بسرعة يدور على الأصل على الجدر يا ترى أنا الكلام هيدوم جوايا ولا هو بمسافة يومه أنا الكلام ده هيفضل دايما شاغلني طول العمر بقية حياتي ولا هي كام يوم النوع الثالث شكلكم الحقيقة في الهزيع الخمستاشر يعني معلش مفيش أنا هكمل برضه فحالا يعصر والمزروع بين الشوك الأرض الثالثة في شوك تحت الأرض يعني في بذور شوك الشوك ده نبات يعني نباتات شوكية الشوك ده مش مش ده نباتات يعني في مزروع اسمه كده هو الذي يسمع الكلمة خلي بالكم كله بيسمع إذا برضو في قضية مهمة إن مفيش بني آدم ما بتوصلوش كلمة ربنا مفيش واحد يقدر يقول أنا ما وصلنيش كلام ربنا ما كلمنيش ما حدش قال لي على سكة ربنا الحقيقة ما فيش بني آدم ما فيش أرض من النوع ده أي أرض هتقع عليها بذور مهما كانت وربنا عارف إنها مش هتنبت بس هيحط عليها بذور برضه تفتكروا الزارع الفلاح الناصح ده مش عارف إن المدقات دي مش هتنبت ما هو عارف بس لازم تاخد بذور عشان ما يجيلوش واحد في الآخر يقول له أنا عمري ما سمعت ما حدش قال لي على الصح لا أنت عارف الصح توصلتك رسالة بس ما رضتش تتأثر فمحدش معفي من ان هو ياخد فرصة للخلاص هو رد الفعل هو الحكم فالنوع الثالث هو الذي يسمع الكلمة ايه بقى يا ترى الشوك ده يعني احنا شفنا السطحية بتاعت الاولاني واحد مش عاوز يتغير واحد بيسمع بس ودان بس التاني ينفعل بسرعة حالا ينبت لكن في حجر جوه يعني في عند داخلي أو في تغيير سطحي جدا لكن مفيش تغيير جذري نمرة ثلاثة لا ده واحد ماشي ممكن يتجاوب مع الكلام ويتأثر ويتغير تغيير جذري بس في مشكلة تاني إن في حاجة تاني في إنبوت آخر داخل على حياته في بذور من نوع تاني شغلاه جدا هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة يعني ايه يسمع الوعظة من دول يتأثر ويقول فعلا الكلام ده صح الواحد لازم ياخد باله من الحاجات دي ويعيش يحب ويخدم الناس هياخد ايه من الدنيا بعدين يروح شغله ولغة الأرقام والفلوس والمشاكل ينسى الوعظة خالص هو كان صادق لما انفعل وكان ناوي ياخدها جد بس في مشكلة تاني ان في حاجات تاني بتدخل تخنق الكلمة عشان كده هنا معلمنا متى لخصها وقال هم العالم هم هذا العالم وغرور الغنى وهو جمع هنا أكبر خطيتين في الدنيا محبة المال والكبرياء المرتبط أحيانا بمحبة المال فسماه غرور الغنى لأن الغنى له غروره أو الإنسان اللي عنده قرش زيادة بيديله كبرياء زيادة أحيانا والكبرياء ومحبة المال الاثنين يضيعوا أو على الأقل هيخنقوا الكلمة هيعطلوا الفايدة اللي مشغول بالقرش زيادة لا يمكن هيعرف يركز مع ربنا واللي مشغول بكرامته زيادة مش ممكن هيعرف يركز مع ربنا فحتى لو كان بيستقبل بس هو بيستقبل ما بيستفدش مش لأنه ما عندوش استعداد عنده استعداد ومش لأنه سطحي وانفعاله مؤقت برضه لا لأن في انبوت آخر في بذور من نوع آخر في مشغوليات أخرى تعطله وتضيع منه فرصة الفايدة واعتقد ان احنا اغلبنا في البتاع التالت ده في الارض دي اغلبنا الحتة دي فينا يمكن برضو فينا سطحية احيانا وفينا نوع من الانفعال السريع المؤقت او التغيير السطحي مش الجذري لكن من اكتر الطباع اللي موجودة في زماننا دي الحتة دي ان الناس عندها استعداد حلو بس مشغولة عن ربنا مهمومة بالدنيا وطبعا الشيطان بقى يغاوي الحتة دي ليه يهمنا بمدارس وبمشاكل وبفلوس وباقتصاد وبالعراق وبشارون وب... أي حاجة بس ما تفكروش في ربنا كويس نزود الهم والغم عشان ما حدش يركز في حياته الروحية هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر ده طلع إذا الموضوع عشان ينبت ده شغلانة بقى ده احنا يعني مش عارفين هتطلع امتى دي واما المزروع على الارض الجيده لألا واحد يقول اذا بصراحه كده مفيش حد بيتغير لا حاسب ما تقولش الكلمه دي بقى ما تقولش مفيش حد كويس ما تقولش مفيش حد بيتوب لا تبقى بتغش نفسك مش عشان انت ارض فيك شوك متخيل كل الناس فيها شوك لا في ناس كويسه او في ناس جيده جيده في رد فعلها ما تقولش عشان انت بتنفعل وكل مرة تنفعل وترجع بعد كده تحس مفيش اي تغيير تقول كله ارض محجرة لا في ارض جيدة ما تقولش ما كل الناس بتسمع ما تتأثرش كله طريق كله مدقات لا في ناس مش مدقات في ناس الكلمة بتختمر جوه بتعمل حاجة وبتغير فيها فهناك أرض جيدة حتى لو كانت نسبتها واحد على أربعة يعني يعني مش مش منتشرة كتير حتى لو كان الشخص الجد في حياته الروحية مش هو اللي أكثر من غيره لكن هو موجود لألا واحد يتبرأ ويقول إيه يعني ما كله ما حدش بيستفيد كلها يعني فيلم كده بنمثل بيه على بعض لا هو الذي يسمع الكلمة ويفهم يفهم ده بيصلح الألاني اللي مش عاوز يفهم مش عاوز يتأثر فأولا لا ده ناوي يفهم ناوي الكلام يدخله واخده باهتمام مش بسطحية ومش بس كده هو الذي يأتي بثمر يعني مش هيبقى تغيير مؤقت مش هتبقى حتى حاجة خضرة طلعت كده وخلاص لا ده هيفضل وراه لغاية ما يثمر لغاية ما النبات يطلع ويطول ويكبر لغاية ما يطلع ثمر يعني إذا مش هيستسلم بالساهل ولازم هيفضل لغاية ما يوصل لثمر فيصنع بعض مئة هنا بقى في الأرض الجيدة أشكال والوان تلاقي مئة في ناس مئة في المية في ناس في السماء نمرهم عالية قوي اتأثروا تأثر قوي جدا وحياتهم بقت جميلة واللي منهم شهداء واللي منهم قديسين واللي منهم كرسوا حياتهم لربنا واللي منهم طبقوا كلام المسيح مهما كلفهم دول مئة وفي آخر, آخر ستين برضو كويسين جابوا ثمار مش مية في المية بس كويس وكمان في تلاتين عارفين تلاتين في المية اللي لا ت... ما... ما تنجحش في الدنيا بس تنجح عند ربنا يعني ما تحط التلاتين جنب المية ما تقف جنب الأنبا أنطونيوس ولا مارجرجس تقول مش ممكن نعدي تعدي ازاي لما يقارنونا احنا بالناس دول لا وماله المية كويس والستين كويس والتلاتين كويس صحيح المية هيفرح ربنا أكتر ولو الكليل أكبر بس كل ده عند ربنا أرض جيدة حتى التلاتين أرض جيدة حتى اللي بيشتغل في ظروفه الصعبة أو على قد إمكانياته المحدودة لكن كونه بيتجاوب مع ربنا وعاوز ياخدها جد وبيتغير ده أرض جيدة لأنه بيفهم وبيثمر يعني يثمر يعني في تغيير حقيقي له تغيير سطحي وله تغيير ظاهري لا ده تغيير بجد في حاجات اتغيرت في حياة الواحد في توبة توبة يعني تغيير يعني كان في حالة وبقى في حالة تانية ففي اختلاف في ثمر في الموضوع فيكم دماغ نكمل ولا ايه احنا لغاية ثمانية بس قربنا قدم لهم مثلا آخر قائلا برضه في ناس بتحب تنام على كلمة ربنا ما حصلش حاجة يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله هو حكى المثل وادانا كام قاعدة قال لنا مش الكل هيفهم يعني ايه محد مش الكل هيفهم ما وراء المثل في ناس هتكتفي بالمعلومة بس فمفهمنا كده عشان كده مش هيشرح بقية الأمثال أمال احنا نعمل ايه الشطارة نعمل زي التلاميذ نروح له بعد ما يقول المثل نقول له ايه فسر لنا هذا المثل قول يا رب تقصد ايه بالكلام ده طب أنا فين في الحتة دي أنا الكلام ده انطبق عليا ازاي ما هو ده الاجتهاد اللي عاوز يعرف سر الملكوت لكن اللي عاوز يسمع حكاية خلاص يبقى على قد ما يعرف كده يبقى ده من النوع اللي مش عاوز يفهم يعني فهنا قدم لهم مثلا آخر قائلا مثلا آخر هو مش هيعيد نفس الفكرة ده هيقدم فكرة جديدة مكملة خلي بالكم كلمة الملكوت هنا ايه علاقتها بالمثل واحد يقول ده هو بيقول كان بيكلمهم بأمثال عن الملكوت فين الملكوت بقى في الموضوع أتاري كلمة ملكوت دي كلمة كبيرة قوي بمعنى إن كلمة ربنا اللي في الدنيا هي الأساس في الملكوت والملكوت بيخبط على قلب كل واحد بس مش كل واحد الملكوت بيدخله فاهمين المعنى؟ يعني إيه؟ يعني كلنا في الكنيسة كلنا مسيحيين بس مش كلنا زي بعض قدام ربنا فسر الملكوت يا ترى مين فينا هيتجاوب مع كلمة ربنا زي ما ربنا عاوز مين فينا هيثمر في حياته لأن هو ده الملكوت بجد بينما في ملكوت مخشوش يعني ملكوت ظاهري كلمة ملكوت في الإنجيل بتاخد ثلاث أبعاد أول بعد ملكوت الله في حياتي أنا يعني إيه يعني ربنا هو الملك ما هو كلمة ملكوت جاية من ملك فربنا مالك يعني هو اللي بيسيرني وهو الأساس في حياتي هو الأول والآخر هو اللي أنا عايش عشانه وعايش بيه هي دي كلمة الملكوت أنا تابع لملك ولا الفكرة دي فكرة نظرية ملهاش أي أساس في حياتي يبقى أول فكرة للملكوت مدى تملك الله من حياتي أنا عشان كده في كل مرة نقول أبانا الذي بنقول له ليأتي ملكوتك نقصد بيها يا رب خليك ملك بجد ما هو انت ملك وملك كل الملوك بس انا في حياتي انت بصراحه لا ملك ولا حاجه انا اللي مالك نفسي او الفلوس هي الملك في حياتي او الشهوات او فلان الفلاني هو الملك عليا لكن انا عاوزك لياتي ملكوتك يعني خليك انت الملك انت اللي تمشي الدنيا مش انا ولا الفلوس ولا فلان تاني بعد للملكوت مقصود بالكنيسه يعني الله ملكوته فين في الدنيا الدنيا ما ربنا مش مالك فيها بصراحة يعني هو هو اللي عاملها اه بس الشيطان رئيسها هو اللي بيحرك الأحداث وربنا سايبه يبرطع في الدنيا لكن فين الملكوت في القديسين في المؤمنين في اللي ماشيين ورا المسيح في الكنيسة فالكنيسة تعتبر ملك الله على الأرض الكنيسة ما أقصدش بيها الحيطان أقصد بيها الناس اللي مشغولين بربنا دول اسمهم ملكوته ثالث بعد للملكوت هو الأبدية هو السماء كلمة ملكوت ممكن يقصد بها إيه الملكوت يعني الم... لما لما ربنا يجي بقى وياخدنا في السماء هيبقى شكل الملكوت إيه الثلاث أبعاد موجودين في الإنجيل والثلاث أفكار دول مهمين يعني ربنا مالك علي أنا وربنا هو صاحب الكنيسة ومالك على الكنيسة وملكه على الأرض هو كنيسته وشعبه والملكوت بمعنى المسيح الملك لما يجي في مجده وكل القديسين يبقوا معاه وتبقى الأبدية مفتوحة مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفي من الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن أين له زوان فقال لهم إنسان عدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه فقال لا لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن دي بقى مفسرهاش بس احنا ايه ممكن نجتهد ونفسر الزارع اللي بيزرع الزرع الجيد ده مين ربنا ربنا ما بيعملش غير حاجة حلوة يبقى القاعدة كل خير في الدنيا أساسه ربنا كل حب في الدنيا أساسه ربنا كل حاجة حلوة في الدنيا أساسها ربنا والدنيا دي لما اتخلقت كانت كلها حنطة يعني كانت كلها جميلة ربنا لما خلق آدم ما خلقهوش بخطية ما خلقهوش مليان بلاوي لا كان بني آدم نقي وحلو وزي الأطفال بريء ما فيهوش حاجة وحشة فربنا ما عملش حاجة غلط وما عملش حاجة وحشة لكن في شر دخل للعالم بحسد إبليس في عدو دخل وزرع زوام يبقى أول فكرة اتعلمناها من المثل إن ربنا بيعمل خير والشيطان هو أساس الشر والشر مش مزاج ربنا لكن سمح بيه يعني إيه يعني هو دي أرضه وسمح وقبل إنه يحصل كده فيما الناس نيام يعني إيه يعني الشر بيدخل حياة الإنسان والناس إيه نايمة مش واخدة بالها تلاقي الواحد اتعلم الكذب وهو مش واخد باله ان الشيطان عمال يغرس في مبدأ الكذب تلاقي الواحد اتزحلق وحب الفلوس وهو مش واخد باله تلاقي الواحد دخل في علاقة غلط وهو مش كانش واخد باله فيما الناس نيام فيبقى دايما الحنطة الناس تزرعها في النور يعني ايه محدش هيتكسف انه يروح الصبح يزرع قمح لكن عشان تزرع حاجة وحشة الزوان دي كانت نباتات مرة زي الحنظل وكده حاجة وحشة يعني تبوظ الأرض كمان تستهلك الأرض وتت... ويعني تاكل أكل الحنطة يعني ما الأرض دي هي الغذاء ومش مفيدة على الإطلاق فأولا الشر دايما يتزرع في الخباثة في الضلمة فيما الناس نيام فحاسب لأنك وانت نايم في شر بيدخل حياتك نايم مش مقصود بها نايم جسديا نايم يعني مش واخد بالك مش مركز ان فلان الفلاني ده هيعلمك حاجة وحشة وان خلطتك الزيادة بالناس دي هتأذيك وتأذي بيتك وان اهتمامك الزيادة بالمشروع ده هيسحب تفكيرك من ربنا ويبعدك عن ربنا وان الموضوع اللي داخل ده هيربي جواك كراهية وحقد هيضيع ممكن أبديتك كلها فيما الناس نياء جه العدو وزرع زواج هنا العبيد اللي هم إشارة للملائكة فالملائكة والقديسين يقولوا ربنا يا رب طب ما تشيل الشر وده السؤال الساذج البسيط اللي أي واحد فينا يقوله لربنا صحيح يا رب بدل تقدر على كل حاجة ما بلاش الشر في الدنيا ما تخلصنا من البلاوي اللي في الدنيا خلي الدنيا كلها خير اخلع الزوان خلينا احنا نروح نشيل الزوان ده كله ونشيل كل الأشرار نخلص عليهم ونخلي بس ناس كويسين على الأرض فتلاحظوا ان صاحب الأرض قال حكمة غريبة شوية هم قالوا له أتريد أن نذهب ونجمعه قال لا لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوال هو خافهم يتلخبطوا هو ممكن يتلخبطوا ليه والنباتات لسه صغيرة ممكن ما تبقاش واضح الفرق قوي ساعات في أول حياتنا الروحية ما تبقاش عارف هو أنت بتاع ربنا ولا بتاع الدنيا طب نديك فرصة اكبر خلينا نشوفك لما تكبر هتبقى بتاع ربنا ولا بتاع الدنيا فرصة واتنين وتلاتة وسنة واتنين وعشرة وموقف اتنين وألف كل ده هيفرزك هي... هيظهرك كنت حنطة ولا وزوان عشان لما الدنيا تستوي خالص مش هيبقى الحكاية فيها أي نوع من اللخبطة فاهمين المعنى؟ كأن الأيام اللي ربنا بيديها لنا دي هي فرصة إن احنا نظهر أنفسنا كحنطة مش زوال فهنا قال كلمة جميلة يقول إيه دعوهما ينميان معا كأن حكمة ربنا تسيب الخير يكتر ونفس الحكمة سايبة الشر يكتر وده اللي تلاحظوه في الدنيا الشر بيكتر والخير بيكتر في ناس تزداد سوءا وفي خطايا ما كناش نسمع عنها وفي بلاوي في الدنيا وفي نفس الوقت في ناس بقت تعمل خير وعندها مبادئ عالية وتزداد تدينا وانشغالا بربنا وفي قديسين بيعملوا حاجات عجيبة في وسط نفس الجيل دعوهما ينميان معا فكأن حكمة ربنا انها ما تطش الواحد كده لما يكون مش باين له يعني هوية يعني حنطة ولا زوان تستنى عليه لغاية ما يبقى ايه يستوي وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان عشان ما يروحش حنطة معاه خالص يقصوا الزوان كله الأول وكأن عقاب الأشرار هيحضروه الأبرار يعني أنت بعينك هتشوف مصير كل الشر اللي أنت كان قصاد عينك ده ويمكن كان الشيطان بيغير بيغريك بيه ولا بي بيزغلل عينيك بيه أنت هتشوفه هتشوف الزوان لما يتلم كله ويتحرق عشان كده في آية تقول مجازاة الأشرار تبصر يعني ربنا هيفرجك على مصير الأشرار ساعات تحصل في حياتنا يبقى واحد كان زميلك وكان ماشي غلط ويمكن كنت بتقول ما هو الغلط هو اللي موصله وكان يبقى صعبان عليك من ربنا يعني أنا اللي ماسك فيك يا رب عمال أتلطش يمين وشمال وبعدين تشوف في الآخر مصير تقول يا الحمد لله على كده أشكرك يا رب إن أنا ما مشيتش زيه كويس قوي إن أنا مستور كده على قد الحنطة اللي في حياتي أنا لا كنت عاوز غناه ولا عاوز ب... كويس على كده دعوه دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد القاعدة دي وإن كانت مش بتعجبنا لأن احنا مش عاوزين الشر يزيد لكن هي دي الحقيقة في الدنيا أن الشر هيزيد زي ما الخير هيزيد وأنت مسؤول تحدد موقفك حنطة ولا زوان بتسيب الشيطان يزرع أكتر وأكتر وأنت نايم ولا انت تبع السيد اللي بتاع الخير انت بتغذي ايه في الدنيا انت دورك ايه في الدنيا نفس الفكرة استغرب لما الاقيها في سفر الرؤيا في اخر آية خالص في اخر سفر الرؤيا كلمة جميلة يقولها ربنا ليوحنا في اخر اصحاح يقول له انا جاي خلاص انا قربت طب يا رب عاوزنا نعمل ايه رؤية 22 عدد 10 يقول لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب يعني مش هتلحق تخلص الكتاب هيكون ربنا جه من يظلم مفروض ربنا يقول إيه من يظلم فليتب لا من يظلم فليظلم بعد من هو نجس فليتنجس بعد من هو بار فليتبرر بعد من هو مقدس فليتقدس بعد يعني إيه؟ هو ربنا بيشجع الظلم زي ما بيشجع البر لا ده هو بيقول القاعدة بتاعت دعوهما ينميان معا خلي الشرير يتمادى في الشر ما تنزعكش ده هو كده بيأكد مصيره وخلي البار يجتهد أكتر وأكتر لأنه كده بيختار مصيره فكون الظالم بيفتري أكتر وأكتر خليه يفتري لأنه كده بيضيع أي فرصة في النجاة وكون الإنسان عمال يمسك في ربنا بإيده وأسنانه أكتر وأكتر حلو هو كده بيختار الملكوت بيقرب واحد يقول أنا كنت قريب من ربنا بس دلوقتي أقرب أو كنت زمان مش مشغول دلوقتي بقيت مشغول بربنا كويس من هو بار فليتبرر من هو مقدس فليتقدس أنا كنت شرير ودلوقتي أشر لا حيلك حاسب أنت ماشي في السكة العكسية من هو نجس فليتنجس فهنا مش ربنا هواه أنه الشخص يزداد خطية لا هو بيتكلم عن حقيقة الفرز اللي هيحصل أنه النمو في الخير والنمو في الشر هيخلي الدينونة أو الفرز لحظة الفرز دي سهلة جدا محدش هيقدر مش هيكون في لخبطة يعني مش هتيجي ورقة كده ده ينجح ولا يسقط ده لا مش هتيجي عند ربنا الحكاية دي مش هيحتار ربنا أبدا في مصير إنسان يحطه في السماء ولا في النار مش هتبقى فيه مشكلة عنده طبعا لما طب واحد يقول طب احنا هنروح فين احنا كلنا خطية حطوا المثل الأولاني بتاع ايه 30 يمشي و60 يمشي قدم لهم مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول كأن واحد يقول له رب طب أنا شوية الخير اللي في حياتي قد كده دول يجي منهم دول دول ينفعوك في حاجة دول معقول هتبص عليهم أجي إيه أنا جنب القديسين اللي عاش حياتهم كلهم يخدموا ويصلوا أنا ما عنديش غير شوية بذور قد كده فيقوم على طول يلحقنا بمثل مريح جدا بعد ما قال لنا ان في شر وفي خير وكل واحد يحدد موقفه زوان ولا حنطة يجي يقول لنا في اقل من الحنطة كمان في بذرة اسمها حبة خردل يقولوا اصغر من السمسمة اصغر جميع البذور لكن متى نمت فهي اكبر البقول يعني السمسمة الصغيرة دي لما تتزرع في الارض تيجي بعد عشر سنين تلاقيها شجرة ضخمة بس تاخد وقت طويل قوي فاوعى تستقل بالشوية صغيرين اللي فيك بس ازرعهم بس غذيهم بس اشتغل عليهم فهنا المثل يضيف حاجة جديدة ان ممكن الملكوت يبدأ صغير جدا في حياة الواحد ممكن يبقى الخير اللي في حياتك قليل بس بدل ما تدفنه يعني تلغيه لا نميه ممكن يكون كل اللي عندك كلمتين ثلاثة بتقولهم ربنا في الصلاة كويس بداية كويسة يلا اشتغل عليهم كررهم طول اليوم اقعد نادي رب كتير اسقيهم خلي, خلي النبتة تكبر يمكن يجي لك يوم في حياتك يبقى ال 24 ساعة بتكلم ربنا مع انك ما كنتش عمرك بتمسك اجبية ولا تعرف تقرا كلمتين لكن وماله ما هي ممكن تبتدي بكلمة بس يا رب اسندني وبعد كده توصل انك تبقى رجل صلاة ممكن تكون انت يعني يدوب في واحد في حياتك غلبان انت بتحب تشفق عليه وغير كده انت مالكش دعوة بعمل الخير خالص ما يمكن الشخص الغلبان اللي في حياتك ده حبة الخردة اللي تكبر وتبقى راجل خير وعايش كل حياتك تخدم كل الناس اهتم بالحتة الصغيرة الصح اللي في حياتك لأن هي دي ممكن تبقى أساس الملكوت وهي دي اللي ممكن تطلعك أرض جيدة فالجزء ده من, ال... من أمثال الملكوت يسند بعد ما شفنا أن الحكاية أبيض يسود في الآخر مفيش حاجة في النص لكن سكة الحنطة مش صعبة مش مستحيلة ليه؟ لأن حتى لو عندك حبة خردل هتنفع بس نميها فيقول يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله برضه كون الإنسان ياخدها ويزرعها يعني الواحد فينا هو اللي لازم يهتم بالحتة دي لأنها مش هتطلع لوحدها لو ما ركزتش في الحالة حاجة الروحية مش هتكبر لو ما اهتمتش ان الصلاة تزيد مش هتزيد لو ما اهتمتش انك تخدم عمرك ما هتخدم زرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت يبقى هنا الملكوت لازم ينمو يبقى في بعد جديد في القصة ان انا لازم اقيس حياتي الروحية كل شوية يا ترى رب مع السنين دي انا بقرب منك ولا ببعد حياتي بتبقى احسن ولا اوحش الناس فاني محبتي زادت ولا قلت الصفات الوحشة راحت مني ولا زادت الصفات الحلوة زادت فيا ولا قلت لازم اقيس انا بقرب من شكل المسيح الحلو ولا بقرب من شكل الشيطان الوحش انا تبع مين متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصان العلاقة بين حبة الخردل وطيور السماء إيه؟ لو الحبة فضلت حبة الطير أو العصفورة تاكلها لكن لو اتزرعت وكبرت وبقت شجرة بيحصل ايه الطيور هي اللي بتيجي تعشش فيها يعني ايه يعني لو فضلت لو فضلت قلبك ضيق قوي مش راضي تكبر في ربنا وليك أعداء إيه رأيك أعدائك هياكلوك لكن لو قلبك كبر وبقيت كلك محبة وبقيت مش فارق معاك الدنيا وبقيت شجرة كبيرة قوي أعدائك دول اللي كانوا ممكن ينهشوك وياكلوك هم اللي هيجوا يعششوا فيك يعششوا عندك يعني ايه يعني بقيت كبير قوي بقى الطير اللي كان هياكلك ده بقى العصفورة دي اللي انت كنت بتعمل حسابها وبتخاف منها لانك كنت بذرة النهاردة انت بقيت شجرة تاخدها في حضنك وتاخد غيرها وتاخد اخواتها واولادها وما عندكش مشاكل ده النمو في الروح يعني ايه يعني الكنيسة لما ابتدت صغيرة جدا ما كانش كان كل اللي فيها شوية غلابة وجهلة وفقراء وتعمل ايه مع بقى العلماء والفلاسفة والأمراء والباطرة مش قد الكلام ده لكن الكنيسة البذرة الصغيرة دي لما كبرت مع التاريخ فضلت تكبر تكبر تكبر بقت هي اللي بتصلي للأمراء وللأباطرة وبقوا دول اللي بيرجعوا يتوبوا ويسجدوا في الكنيسة ويحبوا الكنيسة ايه اللي حصل بقت شجرة كبيرة قوي تقاوت فيها الطيور العصافير اللي كانت في يوم من الأيام هتاكلها أو كانت لو فضلت صغيرة كانت قضت عليها إذا لما الواحد يمسك في ربنا ويكبر في ربنا أعدائه هم يحتموا فيه شوفوا مش بس يسالمونه مش بس يبقوا ايكوال يعني راس براس لا لا لا ده انت تبقى اكبر بكتير قوي ومش اكبر على سبيل الانتقام يعني لا ولا ما تنتقم ولا حاجة ده انت اكبر على سبيل الاحتواء يعني هم يتحاموا فيك وهم اللي يحتاجوك بعد ما كنت ممكن تخاف منهم وانت لوحدك بعيد عن ربنا بقت الدنيا هي اللي بتحتمي فيك اخر مثل هقول قال لهم مثلا اخر يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكيال دقيق حتى اختمر الجميع هذا كله كلم به يسوع الجمعة بأمثال نفس الفكرة بس بطريقة تانية لأنها فكرة مهمة حكاية الصغير اللي يكبر دي وقيمة البدايات الصغيرة وأهميتها فبعد ما ادى مثل البذرة اللي تكبر وتبقى شجرة ادى مثل تاني الخميرة الخميرة تاخدها أي ست تبقى قد عقلة الصباع كده وتحطها في الدقيق وتسيبها كام يوم تلاقي الدقيق ده العجين ده كله خمر طب هو ده انت لما تحط الكمية دي جنب الكمية دي تلاقي مفيش تكافؤ خالص خمير قليل قوي بالنسبة له طب ليه الخميرة أثرت في الدقيق والدقيق ما أثرش في الخميرة الخميرة حية فيها بكتيريا وتفضل تكبر كده وتنمو وتتسرب وتنتشر وتنتشر من غير ما حد ياخد باله تنتشر انتشار هادي مش بطيء الملكوت كده الملكوت في حياتنا ممكن ينمو من غير ما نحس عشان كده في آية تقول ملكوت السنة لا يأتي بمراقبة يعني ايه واحد يقول انا بقالي سنة بصلي بالإقبية ما حسيتش بفرق معلش ما هو انت ابنك كمان عنده 8 سنين وبقى 9 سنين وانت ما حسيتش بفرق بس اللي من بعيد اللي ما شافوش من سنة يقول لك ده طول فاهمين انا عاوز اقول ايه انت ما لاحظتش فرق بس غيرك هيلاحظ في فرق حصل بس انت ما شفتوش لانك انت مش واخد بالك لانه تغيير بطيء فالملكوت ينمو ببطء وينتشر ببطء حتة خير بتكبر جواك وتأثر على حاجات كتير علاقة روحية حلوة بتنمو جواك وتضيع حاجات وحشة كتير جنبها خميرة أخذتها امرأة هنا المرأة دايما رمز للكنيسة المرأة الحكيمة اللي تاخد الخميرة وتدفنها كنيسة بقى أو الأم الحكيمة تحط حاجة صح في ولادها ولما يكبروا تطلع مبادئهم صح لأنها حطت خميرة صح الكنيسة كمان تعبي ولادها صح تحفظهم كلمة ربنا تغذيهم بالطريقة دي وترميهم في الدنيا يخمروا الدنيا يعني ايه يخمروا الدنيا يعني هم اللي يصلحوا الدنيا مش يتأثروا لا ما تخافش عليهم يتأثروا ده هم اللي هيصلحوا أصحابهم ده هم اللي هيأثروا في مكانهم ده هم اللي هيعلموا الدنيا الأمانة ده الدنيا كلها خرابة مش معلش بدل عندهم مبادئ قوية هم الأقوى تأثيرا حتى لو عددهم أقل حتى لو طاقتهم أقل حتى لو منظرهم أضعف لكن خميرة هتخمر العجين كله هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمه يبقى حب يكلمنا على كذا حاجة حب يقول لنا أنه كل واحد هياخد كلمة من ربنا ومش كل واحد هيرد على ربنا بنفس الطريقة في واحد هيبقى سطحي مش عاوز يفهم وفي واحد هينفعل بسرعة بس مش عاوز يتغير وفي واحد هيبقى حابب يتغير بس مشغول قوي فمش فاضي يتغير وفي واحد هيتغير واللي هيتغير إما هيبقى 30 أو 60 أو 100 كمان الشر بينمو والخير بينمو ودي خطة ربنا عشان يبان الفرق بين الصالح والطالح كمان الملكوت ممكن يبتدي صغير قوي وحاجة صغيرة قوي بس لازم تنمو ولو نمت هتكبر قوي وحتى الأعداء هم اللي يصغروا قصاد الملكوت وفي الآخر دور الكنيسة تحط الخميرة في الدنيا والدنيا كلها تخمر كل دي معاني في ملكوت السماوات اللي بنعيش بيه ومعاني مهمة المهم الواحد يقعد يحط نفسه فيه يا ترى أنا فين من الكلام ده أنا أنهي نوع أرض وإمتى هبقى أرض جيدة أنا في أنا حنطة ولا زوان ولا مش باين لي حاجة يعني الناس شايفاني حنطة ولا زوان طب ربنا رأيه فيا إيه هيقول عليا النهاردة حنطة ولا زوان خير ولا شر حياتي أنا بنمو في ربنا ولا أنا محلك سر بقالي عشرات السنين بكبر في ربنا ولا لأ هل في خميرة بتكبر وتنتشر في حياتي هل أنا خميرة في وسط المجتمع عشان أخمر المجتمع وأعمله حاجة حلوة ولا أنا ملياش دعوة بالقضية دي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد